بسم الله الرحمن عايز الرحيم افضفض وافضفض مع مين موقع الربانية احب هذا البرنامج الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أنا بقى محمد بفضفض.
حسين يعقوب يقدم
فضفض فضفض لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع الليلة حلقة الليلة بصائر من فوائد رحلة الطائف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي لقد عاهدت ربي قبل أن آتي إلى هذه الحلقة أنني لن أجعلها مناحة على امي اسال الله ان يرحمها ويرحم موتى المسلمين رحمه واسعه ولا ان اجعلها مجلس عزاء ولكني احب ان ابدا بشكر واجب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فاشكر الامه امه الاسلام جمعاء اخوتي المسلمين واخواتي المسلمات شكر الله لكم عند الله جزاؤكم فلا قد أحسست بوقفتكم وشعرت بدعائكم وانتفعت ببركاتكم ولطف الله بي بفضل دعواتكم أنا أحبكم في الله وأعتقد والله شهيد بيني وبينكم أنني أعتقد أن حبي لكم في الله أقل مما تستحقون ودعائي لكم في كل المواطن التي أحبها والله يعلم أنني في كل حج أو عمرة أو جوف ليل أو سجود أشرك إخوتي وأحبتي في الله في دعائي ولكنكم تستحقون مني أن أبذل أكثر من ذلك فأستغفر الله من تقصيري في حقكم وأتوب إلى الله من عجزي عن شكر نعمته علي ثم مباشرة أدخل في فضفضة وفي آه السيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحمد الله إليكم أنني في نعم أعجز عن شكر ذرة منها أسأل الله أن يرحم أمي وأبي وموت المسلمين رحمة واسعة كنا وصلنا مع سيدنا النبي صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه هاجر إلى الطائف وكان رد الفعل الذي شهدتم وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى ووقف في طريقه خادمه زيد بن حارثة ليقول يا رسول الله تعود إليها بعد أن أخرجوك منها فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا ومضى فدخل في فدخل في جوار المطعم بن عدي وكان مشركا الليلة حلقة الليلة بصائر بصائر في هذا الموقف بصائر وقف التأمل لهذه الهجرة إلى الطائف والعودة إلى مكة وما انطوت عليه من العذاب الواصب من أهل الطائف وسفهائها نحب أن نستبصر الأمور التالية أولا أن ما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف ألوان المحنة لا سيما هذا الذي رآه في ذهابه إلى الطائف إنما كان من جملة أعماله التبليغية إلى الناس بمعنى كان ذهابه إلى الطائف وتكذيب أهل الطائف له وإيذاؤهم له وتألمه من ذلك كل هذا كان كان من أعماله التبليغية بمعنى كما علم الأمة الوضوء والصلاة علمهم في هذه المواقف الصبر والثبات وحقيقة أيها الإخوة أحب أن أقول أن حزني على أمي لا ينافي الصبر والرضا إطلاقا بالعكس أنا في غاية الرضا بل والفرح بقضاء الله وقدره أنا لا معترض ولا زعلان من القضاء نفسه يعني أي كلام يقال لإنسان ان انت ما كنتش عارف انها هتموت ولا ايه ما هي لازم تموت هذا الكلام نعلمه بفضل الله عز وجل ونعتقده جيدا وليس الألم من هذه الجهة يعني الذين يقولون مش عارف اقولها ازاي انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده اللي اللي اللي يقولون انه متألم من الفراق انا مش متألم من الفراق مش مش ده الموضوع هقول لكم ازاي علاقة الكلام ده ب- بألم النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف تألمه في رحلة الطائف علمنا ان احنا بشر وان الانسان ما بيخرجش عن بشريته ابدا مش هنبقى ملائكة ولا هنبقى بشري هذه البشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت الطوبة تخبط في دماغه كان بيتألم زي لو خبطت في دماغك بتوجعه مش م م مش خبطتها في دماغه آه، تفرق عشان كده ه- هقول لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة يعني كان في يومها عنده ستين سنة زار قبر أمه وبكى وبكى بشدة درجة أن الصحابة فزعوا وأنا آثرت أو يعني بحثت اليوم وتحريت إن أنا أشوف هو زار قبرها سنة كام عشان كان عنده كام سنة رجل لا لا مش هنقول بقى رجل نبي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ستين سنة تقدر تقول لي محتاج أمه في إيه هو دي القضية يا جماعة يعني أنا بس يعني الواد عمرو ده أحيانا بينقل لي صور م- م- قد تكون مش مظبوطة بس بيقول لي يعني إيه، الناس بيقولوا أنت أنت زعلان ليه؟ أنا أنا مش زعلان عشان آه، ال ال الالم اللي جوايا او ال- الشرخ اللي جوايا او الحزن ال- الدفين اللي جوايا مش عشان آه، بيقولوا ايه ال ال الفراق مش مش لا لا لا لا لا, لا مش كده خالص وانما الاحساس بفقد مشاعر المشاعر دي مش هينه هو ده اللي بكى النبي على قبر أمه وهو عنده ستين سنة وهو نبي وصلت هو ده هو ده اللي أنا بقوله النهاردة اللي أنا بتعلمه من سيدنا النبي وأنا وراه وأشهد الله وربنا عليم بما في قلبي وفي رأسي أنني صابر راضي في غاية الرضا بل والفرح بقضاء الله وقدره ولكني ورا سيدنا النبي في قوله القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب هي دي فإذا هذا الحزن القلبي والألم القلبي عارف عارف لما لما تحس ان قلبك بيوجعك عشان كده آه، ما انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده اذا اردت ان آه، انصح هنصح كل اللي له ام يا ابني استمتع بامك عايز اقول كل اللي له ام يا ابني استمتع بامك شويه لان امك هتموت وهتسيبك وفرق كبير بين حجر امك لما تحط راسك في حجر امك فرق كبير او مش مفيش نسبة يعني حجر امك غير حجر زوجتك او بنتك او ابنك او صاحبك او صديقك الامر مختلف وايد امك وقال, وقال لي بعض الناس في هذه الايام ما يكون مش كل الامهات زي امك لا وانا بقول له كل الامهات مثل امي بس انت محتاج تصنع امك اللي يقول امي مش كده مش حنينه انا عايزك انت تفجر فيها منها حنانها انت اللي انت اللي طلعه من جواها ان ال- انت اللي تنكش عليه فيها انت اللي تخلي امك ام لان بعض الاولاد في زماننا للاسف الشديد طفشانين من امهاتهم ولذلك الامهات بتدور على اي حاجه تعملها بقى غير كونها ام المهم آه، انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده ال ال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي لاقاه في هذه المحنه من جمله اعماله التبليغيه للناس فكما انه جاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبلغنا الح- العقيده الصحيحه عن الكون وخالقه يبلغنا احكام العبادات والاخلاق والمعاملات كذلك جاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين ليعلم المسلمين ما كلفهم الله به من واجب السعي والحركة والبذل والتضحية من أجل الدين ثم الصبر يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته للطائف وهجرته وهجرته من مكة المدينة احنا آه، لسه ما ما ما جيناش لامر الهجره ولكن ال- الكلام اللي اللي اللي بيتقال في الرداوي اليومين دول قضيه ان هو آه، عمر هاجر مستعلنا من اراد ان تسكله امه والرسول خرج مستخفيا لان خروج الرسول ده كان من اعماله التبليغيه كان من اعماله الرساليه كرسول كنبي مش كشخص صلى الله عليه وسلم كان من أعماله كرسول يبقى أعمال يبقى أعماله عمله ده شرع شرع بمعنى أما نيجي وقتها هنفصل في القضية في قضية الأخذ بكل وأدق الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله وعدم الاعتماد على المعجزات والخوارق اعتمادا كليا فهكذا كان هنا في امر الطائف ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يذهب الى الطائف ويضرب هناك ويكذب اجي اقول النهارده واحد آه، آه، من الشباب يقول انا ما عنديش استعداد ان حد يوقفني يسالني سؤال طب انت ما عندكش استعداد يبقى انت مش من اتباع النبي النبي كذب وشتم و- وضرب و, و وهو رسول الله انت احسن من النبي وهو الطريق بتاعنا هو كده هو قال كده اهو ان يعلم الامه واجب السعي والحركه والبذل والتضحيه من اجل الدين ثم الصبر وجاء رسول الله ليبين للمسلمين كيفيه تطبيق الصبر والمصابرة والمرابطة على الصبر قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا ها؟ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبين أن الصبر ومصارعة الشدائد في سبيل الله من أجل نصرة الحق والدعوة إلى الله من أهم مبادئ الإسلام التي بعث الله بها الأنبياء إلى الناس كافة هي دي هو ده جواب قولهم هو انت ما كنتش عارف ان الطريق ده كده هي السكه دي كده لا ده انا عايز اقول كمان مش بس هي السكه دي كده ده هي الدنيا دي كده وهي الحياه دي كده وهي العيشه دي كده مبنيه على الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنه إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم البلاء ولذلك ليس في مواجهة البلاء إلا الصبر والرضا بالقضاء لذلك النقطة الثانية استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المحنة راضيا وتجرع تلك المحن صابرا محتسبا راضيا لم يعترض من باطنه لحظة واحدة فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قمه في الصبر يعني لما بقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ثم ماتت امه ثم مات جده ثم مات عمه ثم ماتت زوجته كنت بقول ال ال القصقاصه اللي حواليه دي كنت بقول ان اجمل حاجة في معنى وجود ام امك في حياتك انك ابدا ما بتشعرش انك انت طفل وبتعامل على انك صغير وما تفهمش وما تعرفش مصلحتك الا من امك هي اللي تيجي ماشي بالليل تقول لك انت هتمشي دلوقتي الدنيا ضلمه يا حاج خلاص ما عادش فيه ضلمه تقول لك يا ابني هي والنور مش بالكهرباء الدنيا ليل لسه صغير شعورك ان انت صغير بس قدام امك قطعة الحتة دي المعنى ده الشعور ده لما يتقطع يتقصقص من حواليك كده بس ليس لك ركن الا الله هي دي الا الله هو ده اللي كان بيحصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشان كده صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستقبل كل هذه المعاني بالرضا هي اللي انا كنت بقولها دايما كلام ابن الجوزي ها بيقول ايه مراد المقدر الذل للاقدار ان ربنا بيبتلي ذلك هتذلله ولا هتقاوم وتفرد ظهرك لا انت ظهرك اتكسر وطي تعطي اخضع هو كده عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء ان ينتقم من السفهاء لانتقم منهم صح ولا لا ها صح اه بدليل لما جاءه ملك الجبال يعني وقبل ان ياتيه ملك الجبال لو شاء ان ينتقم من هؤلاء السفهاء لانتقم منهم لكنه واجه هذا الابتلاء بما يصح لله وده اللي بنصحك بيه ان لما تأتيك الابتلاءات ما يبقاش كل همك العنف وقوة المقاومة وإنما كل همك يا رب ما مرادك مني في هذا الموقف هو ده أن تظل تتأمل ما مراد الله منك لتعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله كل الناس في ساعة الابتلاء يعيشون على مرادهم هم عايزين ايه ماذا يريد من الله وهذه القضية هي التي تضيع أجره وتضيع صحة الموقف نفسه مش دايما نقول الناس مواقف الرجال مواقف الحياة مواقف الدين مواقف ال ال الأجور مواقف الأقدار مواقف أقصد قدر الناس المقامات مواقف المواقف تظهر كل واحد بيبان على قد مقامه المواقف دي اللي هي بيعيش فيها الإنسان على مراد الله منه لا على مراده من الله قد يكون مرادك من الله يا رب خليل أمي لكن مراد الله منك أن يأخذ أمك ثم مراده منك أن تنكسر وتذل وتستسلم وترضى وتصبر وانظر في مراد الله منك في المواقف كلها بقى حين تمرض حين يضيع مالك حين يضيع ولدك حين مراد الله منك هي دي قضية مرادك من الله انساه بقى مرادك من الله ده خليه في الجنة اتمنى واحلم واطلب و... و... واللي انت عايزه كله لهم فيها ما يشاءون وفيها ما تشتهيه الانفس في الجنة خد مرادك من الله لكن في الدنيا هنا أعط الله مراده منك هي دي قضية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشأ أن ينتقم من هؤلاء السفهاء بل كان صبره جميلا الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه صابر ما هو احيانا الانسان بيبقى صابر ويقول اوف انا صابر لكن صبر بلا ضجر وصابر ويقول طب انا صابر بس هفضل صابر لحد امتى للصبر للصبر حدود وهنا يقول له لا مع الله بلا حدود لا حدود للصبر الصبر وإقامة مقام الصبر على الصبر تحقيق مقام الصبر على الصبر إن يصبر ويصبر على مراد الله إلى أن يلقى الله عشان كده شوف الصبر الجميل بتاع سيدنا النبي اللي تحقق فيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم اللي تحقق فيه لا ضجر ولا استعجال قال لعل الله يخرج من أصلابهم صبر جميل جدا مش دول ده اللي هيخلفوهم والرسول يعلم ان هو مش هيشوفهم لكنه الصبر الجميل ثلاثة الشكوى إلى الله اللهم إن إليك المشتكى الشكوى إلى الله التعبد والضراعة له والتذلل على بابه تقرب وطاعة وللمحن والمصائب حكم حكم من أهم حكم المحن والمصائب انها تسوق العبد الى باب الله تمشي العبد كده لحد ما توقفه على باب ربنا قول بقى انطق لما توقف العبد على باب ربنا تلبسه ذل العبودية احيانا بتاخدنا الدنيا وتاخدنا المشاكل المشاغل الهموم الآلام تاخدنا بعيد الشرور والفتن بتاخدنا بعيد فتأتي المصيبة ترد العبد تفوقه تصحيه وبعدين المصيبة تروح شايلة العبد كده وتروح موقفاه على باب ربنا ولأنها مصيبة تستخرج من العبد كل الذل إذا أراد الله بهذا العبد خيرا قال سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون احيانا الشيطان يزين للانسان معلش ما تزعلوش مني ان الانسان المبتلى يعملها تمثيليه يعملها فيلم يعملها قصه يستغلها علشان آه يعمل بيها منظر هي دي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون القضية مش كده القضية فقط أن تردك إلى بابك كان عندي مشايخ من, مشا... من كبار مشايخنا جزاهم الله خيرا من أكابر مشايخنا جزاهم الله خيرا آه فقلت لهم وطرحت المسألة دي اللي أنا إلى الآن لم أجد لها جوابا شافيا كان نفسي بعد ما دفنت أمي عليها رحمة الله وعلى موت المسلمين أجمعين رحمة الله وبركاته كان نفسي لحد يسلم عليا ولا حد يكلمني ولا حد يبص في وشي محدش يبص لي سيبوني امشي كده اهيم على وجهي كده في الصحراء مش زعل مش مش مش مش مش مش مش اقول مش ايه مش هو ال ال الاعتراض على لا يا جماعه ده الم حلو ده ده ده حزن لذيذ اللي جوه ده مش اعتراض خ... ملوش ادنى علاقه بالقدر ده انا راضي بالقدر جدا انا بقول ايه السؤال اللي كنت بطرحه على مشايخنا هل في هذا الوجه رغبتي في هذا آآ آآ يعني رد او او او عدم قبول للشرع في المواساه والتعزيه لان الشرع هو شرع التعزيه الدين قال كده عزوا الميت من حق المسلم على اخوانه واذا مات له احد عزيته في حقوق المسلم على المسلم ف فالشاهد ايه انا كون ان انا من جوايا مش عايز حد يعزيني الكلام ده في اعتراض على الشرع هو ده بقى الذل للشرع لا اترزن اهو والناس تعزيك حاضر حاضر خلاص انا انا اسمع اسمع الكلام ادام الشرع قال كده على عيني وراسي حتى وان كنت انا هوايا مش كده هواك يروح في ستين داهيه مش على هواك وكل ما يجي لك حد يعزيك هيقول لك ايه اصبر حاضر اصبر يقول لك ايه هو انت يعني ما كنتش عايزها تموت ما كفايه كده عندها كام سنه دلوقتي حاضر الله يرحمه هيقول اللي هي- اللي هيعزيك هيقول لك ايه هذه الكلمات المؤلمة يعني لو سلف في حالك ألمك أخف إيلاما احنا ما قلنا مش هنتكلم في الموضوع ده الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى تعبد والضراعة له تذلل والمكث على بابه تقرب هو ده اللي الواحد كان نفسه فيه أن يظل ملتجئا إلى باب الله متلبسا بذل العبودية ومفيش تعارض بين الرضا و- والشكوى إلى الله والشكوى مفيش تعارض بينها بل الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في رحلته الى الطائف كلا الامرين فكان بصبره الجميل على المحن يعلمنا ان هذه وظيفه المسلمين عامه والدعاء الى الله خاصه الصبر الصبر على المحن وكان بطول ضراعته والتجائه الى الله تعالى يعلمنا وظيفه العبوديه ايه العبودية عند المحن وعند الابتلاءات الصبر والتضرع اربعة الفائدة الرابعة من رحلة الطائف ان نلمح في دعاء النبي عمق توحيده وكان احد اخواننا بيستشيرني الخ- نخطب الجمعة اليومين دول نتكلم في ايه فقلت له في التوحيد تعميق التوحيد عايزين نتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى زيادة شوية كنت بقول للشباب ان في فرق بين انك تعرف ان ربنا شايفك وبين انك تحس ان ربنا شايفك المعرفة دي خلاص يعني أنت على يقين أن الله معك يسمعك ويراك كمسلم ده يقين لكن أنت وأنت بتتكلم بتتكلم دلوقتي حاسس إن ربنا سمعك وأنت قاعد في حالتك دي حاسس إن ربنا شايفك وان ربنا قريب منك وان ربنا هيحاسبك على ده هو ده التوحيد العملي بقى اللي احنا قلنا عليه توحيد المواقف توحيد اللي هو اللي عايزين نعمقه في نفوس المسلمين توحيد اللي هو تعميق ان كل شيء في هذه الدنيا بامر الله بقضاء الله وقدره التوحيد كده اعتقادك لو اعتقدت للحظة واحدة ان احدا يستطيع ان يمنع عنك رزق الله ان احدا يستطيع ان يدفع عنك البلاء غير الله لحظة واحدة اعتقدت ذلك تكفر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك تلمح في دعاء النبي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي عمق التوحيد والتجرد لله إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي لا أبالي فهو يستعذب كل هذا الأذى من أجل الله عليها رحمة الله اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين كانت كلمتها راضية يا أمي تقول لي رضينا بما يرضي على طول كانت طول حياتها هذه الجملة حاولت اغيرها واللي راضية لا, لا دمك بقى هو ده المعنى المفقود اللي مو ان هو ده بقى اللي هي ما بتتغيرش هي بتغيرك انت وتغير الدنيا كلها وهي ما بتتغيرش الله يرحمه رحمة وسعة ويرحم موتى المسلمين اجمعين آه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل همه كل خوفه ان يفقد شيئا واحدا رضا الله ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي كل ده مش مهم اتقطع حتت اي حاجة بقى كل الدنيا دي تضيع بس انت ترضى جل جلاله قال له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولا يهمني طالما انك انت راضي ولا يهمني يضربوني يشتموني يكذبوني يقتلوني يهينوني يطردوني يخرجوني يبعدوني يحبسوني ي... ولا الكلام ده يأثر إطلاقا طالما إنك أنت راضي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فلا أبالي الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل إشفاق أن يكون قد قصر في أمر الدعوة ثم يستعيذ بالله من غضبه أعوذ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أعوذ بنور وجهك الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك أعوذ بنور وجهك أن يحل بي غضبك هي دي أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك أعوذ بنور وجهك أن يحل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك مني يا رب كل ما يرضيك عني فرضوان الله هو الهدف الأسمى عند رسول الله ورضوان الله ينبغي أن يكون هو الهدف الأسمى عند كل أتباع رسول الله هكذا ينبغي أن يكون الأمر أن يكون الهدف الأعلى رضا الله وأن تكون العافية هي المطلب الرئيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوا الله العافية فإن الله ما سئل أعظم ولا أحسن من العافية اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا اللهم عافنا ولا تبتلنا اللهم إنا نسألك العافية آمين خمسة الدعاء الدعاء من أعظم العبادات وأقوى الذخائر والعدد التي يعدها المؤمن لمجابهة أعدائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والدعاء أيها الإخوة سلاح ماض سلاح حقيقي دعاء الدعاء انتصر بسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف وكان نصرا مؤزرا في بدر كان الدعاء وفي الأحزاب كان الدعاء وفي الطائف كان الدعاء وفي بعد ذلك في حنين كان الدعاء في احرج المواقف كان الدعاء هو الذي حسم الموقف ولذلك كثير من الاخوه الذين يس يعني اذا قلنا لهم عليكم بالدعاء يعني يستهتروا الدعاء الدعاء ما وراكوش الا الدعاء مع اقوى الجيوش واعتى الجيوش والاخذ بكل الاسباب يبقى ايضا الدعاء هو السلاح الاهم اللهم ارحم والدينا اللهم اصلح اولادنا اللهم ارزقنا عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم عافنا من مصائب الدنيا اللهم انا نسالك العافيه اللهم عافنا من مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا الصبر اللهم ارزقنا جميل الصبر وارزقنا عظيم الاجر اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم استرنا بالعافية اللهم اصرف عنا ما يؤذينا يا رب يا رب يا رب احبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا امين اخوتي الدعاء الدعاء حياه القلوب ومن لم يسال الله يغضب عليه والدعاء سلاح ماض الدعاء ينفع مع البلاء فيما نزل وفيما لم ينزل فأكثروا من الدعاء الفائدة السادسة من فوائد رحلة الطائف أن حياة قلب الداعية بلا حول ولا قوة إلا بالله إخوتي اجعلوا لكم وردا هذا الأسبوع لا حول ولا قوة إلا بالله بس بفهم يعني ايه لا حول حول تحول يعني مفيش تحول من الضعف الى القوة مفيش تحول من البلاء الى العافية مفيش تحول من المعصية الى الطاعة الى التوبة مفيش تحول من اي شيء الى اي شيء ولا ذرة مفيش ذرة تحول الا بالله لا حول اتنين ولا قوة لا حول للمؤمن من الشدة الى الرخاء ولا قوة على مواجهة الشدائد والبلاء إلا بالله فلا تحول عما يغضبه لا تحول عما يغضبه ولا قوة على ما يرضيه إلا به سبحانه عايزك تقعد تقول كده لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله اعتقد ان اللي هيحولك ربنا واللي هيقويك ربنا وناجه بهذا وده دعاء انا قلت قبل كده في يوم عرفة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمره اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم أعنا على الحج والعمرة ال- قلت قبل كده في يوم عرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فقل ده دعاء ولا ذكر دعاء الرسول قال الدعاء ده يبقى لا اله الا الله دعاء فكذلك لا حول ولا قوة الا بالله ده ايه دعاء دعاء عشان يحولك من حاجة لحاجة او يقويك على حاجة قول قل لا حول ولا قوة إلا بالله سبعة إذا تأملت في مشاهد سيرته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع قومه وجدت أن ما كان يجده صلى عليه صلى الله عليه وسلم من الأذى في هذه المشاهد قد يكون قاسيا شديدا انا زي ما قلت لكم ان انا اللي اللي يعني لم- لما لما جيت اتالم لقيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان تالمه اشد ده امه سابته يعني او ماتت عنه امتى عمره ست سنين احود يعني كان فعلا تس- تقدر تقول ساعتها ملوش غيرها وماتت وظل يعاني هذا الألم أنا آه، يعني إن شئتم كنت ذكرت لكم وسردت لكم ال ال روايات زيارته لقبر أمه الألم كان جو كان جواه صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان جواه الألم على مدار الستة وخمسين سنة اللي عاشهم بعديها ولا سبعة وخمسين سنة موجود الألم بيتباكى عليه صلى الله عليه وسلم عليه فضل يبكي على أمه صلى الله عليه وسلم الشاهد إيه إن الألم ال- القاسي القسوة الشديدة من الكفار والمشركين على النبي ال ال ال ال ال العنف اللي كان بيعامل به النبي الأذى ال- الأذى ال- ال- الشديد العميق اللي كان بيوجه لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم تجد في كل مشهد أذى رد من الله على ذلك الإيذاء في كل مشهد وأستطيع أن أسوق لك مشاهد إيذاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مشهد مشهد وفي نفس اللحظة رد من ربنا كان في كل موقف مواساة وسلوى للرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف يعني في موقف الطائف ده حاجات كتير جدا منها موقف آه، الواد بتاع العنب لما جاء عداس يقبل يد ورجل النبي بدموعه ثم جبريل وقلت له وقفت مع الموقف ده بتأمل شديد ما زال يعني آه، آه، يجعلني كلما ذكرته أتبسم إن الله قد سمع مقالتك لقومك وسمع رد قومك عليك هو حبيبي سمع وشاف بس خلاص دي وحدها سلوى وبعدين ملك الجبال ها ماذا تريد نقتلهم ندمرهم ناخدهم كل دي يعني طبطب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين موقف الجن اللي جم امنوا بيه وسمعوه وربنا اخبره قال له قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن اوحي اليه انه استمع نفر من الجن لا ده الجن ده جاي منين ربنا بيقول له واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران كل دي تهدئه و و... وإعانة للنبي صلى الله عليه وسلم كي لا يجتمع في النفس من عوامل التألم والضجر ما يدخل إليها اليأس إخوتي آه، أريد أن أكتفي على هذا المقدار الليلة أنا أحبكم في الله والفوائد من رحلة الطائف فوائد عظيمة وكثيرة جدا اقتصر على هذا الجزء ولكن أريد قبل أن أختم أن أشير إلى أننا دخلنا شهر رجب كده رمضان بدأت هلت أنواره و بدأت روائحه آه، آه، تعبق آه، حياتنا وأجواءنا رجب دخل وانتوا أحوالكم ايه مع ربنا وناويين على ايه السنة دي والإعداد لرمضان بيبدأ من النهاردة رجب شهر الغرس وشعبان شهر الصقر ورمضان شهر جني الثمار وعلى تجارب السنين اللي فاتت كل اللي ما استعدش كويس في رجب رمضان طلع مش مظبوط معاه من رجب عايزين نبدأ من النهاردة وخصوصا ان فات اسبوع اهو من رجب يعني آه، الليلة دي ليلة سبعة و يا ترى صمت كم يوم من رجب يا ترى قمت كم ليلة من رجب يا ترى عملت لك ختمة في الأسبوع ده من رجب ولا لأ عايزين نبدأ نشتغل نبدأ من نقرب من ربنا شوية نبدأ آه، نتوب صح من من كل الذنوب والمعاصي stop stop stop stop من كل آه، آه، قصدي توب من غير الاس الاولاني توب يعني إيه اقف يعني إيه توب الى الله توب يعني من التوبة توب الى الله سبحانه وتعالى واهدى بقى خد آه، خد نفسك في العبادة عايزين نبدأ نفتح المصاحف ونبدأ نقرأ قرآن ونبدأ ختمة جديدة بقى اسمها ختمات رجب ونبدأ الأذكار نعاود وضفنا ليها الليلة ذكر جديد ولا حول ولا قوة إلا بالله يبقى الصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل اخوتي انا احبكم في الله انا احبكم في الله واشكركم واحمد الله اليكم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضفض لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي فقد فزت